بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين هناخد معنى جديد ان القداس هو ملكوت الله او ان احنا نقدر ندوق الملكوت جوه القداس القداس والملكوت الحقيقه المعنى ده عميق وكل اللي منكم بيحب القداس بيحس ان جوه القداس بيقرب من السماء بيقرب ليه اصلا في القداس الحكايه ايه المسيح والملائكه والقديسين واحنا بنسبح وبنصلي طب ما هو ده السما هي السما كده اولها من اخرها كده انما هنمشي مع القداس حته بحته نشوف ازاي الملكوت بيتقدم لنا جوه القداس وبيدخل فينا في كل قداس فبيملأ قلبنا بإحساس الملكوت الأبدي أول حاجة في القداس الحقيقة حسب الطقس القبطي حاجة اسمها زفة الملك الطبيعي بس دي تشوفوها في الأعياد أكتر إن الحمل يدخل القداس بزفة في الأعياد الكبيرة تلاحظوها دي تلاقي أبونا واخد دخل من على الباب شايل الحمل وإيه وطابور الشمام قصاده وهتافات الفرحة والبهجة والنصرة كأنها زف وهي فعلا زف تديك إحساس أيوة ده ملك داخل كأننا بنعيد كل قداس ما حدث يوم حد الزعف لأن في اليوم ده بالذات اعترف من البسطاء بأن المسيح ملك لأول مرة يقولوا كده قالوا له أصنى يا ابن داود يا ابن داود هنا يعني الملك مبارك الآتي باسم الرب وصلنا في الأعالي مباركة مملكة أبينا داود هم عايزين يقولوا إحنا كده ماشيين ورا الملك ففي كل قداس في زفة اسمها زفة الملك أو زفة الملكوت والزفة دي بتوصل لحاجة اسمها الباب الملوكي في الطقس اللي مذاكر فاهم كده الباب الملوكي هو الباب الوسطاني للهيكل يسموه الباب الملوكي ده اللي بيدخل منه الحمل يدخل منه العريس المسيح له المجد وعشان كده تلاحظوا الباب الملوكي ده على يمينه على طول تلاقي العذراء الملك وعلى شماله صديق الملك اللي هو يوحنا المعمدان كل الكنائس فيها كده الباب الملوكي الملك على اليمين وصديق العريس او يوحنا المعمدان لانه الكتاب وصفه بالصديق تلاحظ ان الدفه كلها انوار ليه بتفكرنا ان الملكوت مرتبط بالمصابيح فتلاقي عاده بيمسكوا شمع والشمع اشاره لفكرة الاستنارة اللي منورين فاهمين ان ده المسيح اللي عندهم استنارة وداقوا النور الحقيقي هم اللي عارفين وفرحانين ان الملك وسطيهم انما الدنيا بره ضلمة فمش دريانة ان المسيح وسطينا وان الملكوت جوانا تلاحظوا ان حتى اللبس لبس ملوكي في الاعياد بالذات تلاقوا ان الكاهن يلبس الطقم الملوكي والشمامسة يبقوا ايه الابيض بتاعهم وكل الطقس الكنسي ده مخشوش من الرؤية أغلبه من سفر الرؤية ليه؟ لأن احنا في الرؤية يعني شفنا الملكوت شفنا المسيح على عرشه حوالي الأربع كائنات غير متجسدين حوالي الأربع وعشرين أسيس حواليه ربوات الملائكة حواليه جموع من البشر بتسجد كل ده بيسبح ويهتف فالمنظر ده بنحاول نعيشه من دلوقتي عشان نتعود عليه وندوق طعم الملكوت واحنا بنصلي في كل قداس عشان كده ابونا تلاحظوا انه بيعمل اعلان عن الملك اعلان عن الملك كان زمان الظاهر كمان في الاجيال القديمه كان الملك لما يطلع حتى في الافلام القديمه تلاحظوا لما يطلع كده قدام الجماهير تلاقي كل الجماهير تنحني وتهتف فابونا في اول القداس يعمل حاجه طقس جميل قوي بعد ما يختار الحمل يدخل يعمده هنقولها دلوقتي وبعدين يغطيه ويطلع بيه تاني على باب الملوكي يرفعه لفوق ويقول ايه مجدا واكراما هو نفسه بيبقى منحني ابونا كل الشعب ينحني مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث الاقدس زفه الملك اعلان عن حضور الملك المسيح الهنا في وسطنا الان بمجد ابيه الصالح والروح القدس وتلاحظ على طول الشماس يقول يا جميع الأمم اهتفوا سبحوا الرب يعني كل العالم يهتف لأن المسيح وسطينا وتلاحظ المرد على طول زوكسا باتري المجد للآب والابن والروح القدس الموكب بتاع الحمل ده بيدخلنا على حاجة تاني اسمها الاستعداد للملكوت الحكاية ما ابتدتش بالزف ده في استعداد للملكوت قبل الزفة دي اللي فاهم بقى قداس تلاقي الناس كانت سهرانة من بدري لغاية قريب كان دايما أو القرون اللي كان فيها كنايس قوية ومصحصحة الناس كانت تدخل الك- الكنيسة السبت بالليل تطلع لحد الصبح كل الشعب على فكرة مش الرهبان بس ليه كانت الناس عندها متبرمجة على انه بنسيب الدنيا وهي ضلمة فندخل السبت بالليل اللي هو دخلنا على الحد ما هو السبت بالليل اسمها ليلة الحد خلاص ابتدينا يوم الحد وقيامة المسيح كانت امتى فجر الحد فهنفضل مستنيين خبر القيامة بحيث نحضره واحنا بنتناول عشان تبقى قيامته فينا او نبقى بنقوم معاه فنطلع للدنيا كأننا ناس قمنا مع المسيح منتصرين على الموت فتلاحظوا اللي منكم بقى بيسهر في أديرة دايما يدخلوا ده في الضلمة ده الاستعداد للملكوت كأننا بندي ظهرنا للدنيا الضلمة دي بالليل ونقول مش عاوزين الضلمة احنا بتوع نور فندخل على الكنيسة الكنيسة عليها دور انها تنقلنا من الضلمة للنور من الموت للحياة من العالم الكئيب اللي كله شر وحزن ولخبطة إلى عالم السماويات اللي كله فرح وبهجة بحيث الشخص القبطي البسيط كان بيحسها إحساس طبيعي إنه لما دخل الكنيسة الساعة 3 الصبح أو 12 بالليل أو حتى من عشية لما طلع لقى الشمس في وشه لقى النور دخل فيه فيبقى عنده دايما إحساس إن جوه الكنيسة أنا بيحصل لي النقلة دي بتنقل من ملكوت الدنيا لملكوت الله الاستعداد للملكوت ده تلاحظوا انه في كلمة السهر بقول لكم الكنيسة كلها كانت تسهر بالليل ليلة الحد بالذات لأن الحد خبر القيامة وليلة أي قداس لكن هو الحد كان الأساس لأن المسيح له المجد كذا مرة يقول اسهروا اسهروا لأن الملك هيجي في ساعة لا تتوقعون فالكنيسة بتعمل المعنى ده حرفيا وتلاحظوا احنا داخلين على شهر كيهك وتلاقي السهر اشتغل ليه؟ لأنه في آخر كياهك 29 كياهك المسيح فعلا جه عيد الميلاد 29 كياهك فاحنا في استقبال الملك بنسهر ولأننا مشتاقين يجي تاني مستنيينه يجي تاني هنقعد نسهر وبالذات ليلة الحد لأن يوم الحد ده يوم الرب هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه فتلاقي كل الكنائس بالذات على الأقل السبت بالليل تسهر يبقى الاستعداد للملكوت اللي اتشرح في الأناجيل في مثل العذارة في مثل المدعوين كل ده اسمه استعداد للملكوت الكنيسة من غير ما تحسه بتحفره فينا بالطقس بتاعها تقول لك تعالى بس بالليل واسهر معانا بس انا نعسان معلش تعالى على نفسك شوية اسهروا وصلوا وتفضل سهرانة لغاية ما تناولك عشان لما تتناول تبقى خدت المسيح ودخل فيك الملكوت اطلع للدنيا مفيش خوف عليك مع السهر تلاقي طب احنا هنعمل ايه واحنا سهرانين ده كذا ساعة تحط التسبيح ليه التسبيح هو لغة الملكوت لو سألت السماء بيعملوا فيها ايه ما فيش غير كلمة واحدة بيسبحوا ودايما حتى الأطفال والشباب يقولوا ايه طب ما هي- هنزهق هنزهق دي لأنهم واخدين على بيزهقوا في الدنيا لا هناك التسبيح ما بيزهقش لسبب أنه هو حالة من البهجة والفرحة لا تنتهي هو لحظة من السعادة ملهاش آخر هو هتاف بالفرح مش لازم ابكي على فكرة في السماء مش لازم إنما هو شعور التسبيح والبهجة اللي ما بيخلصش أبدا فالكنيسة عاوزة تربي فينا الشعور ده عشان نبقى أبناء الملكوت ما هو أنت لما ما يكون لكش خالص في حتة الترنيم والتسبيح والتمجيد طب انت غريب عن الملكوت هما كل اللي في الملكوت شغلتهم المجد ليك يا رب مستحق وعادل ال- ال- المجد والكرامة والعزة ثوك تاتي جوم نم فتلاحظ الكنيسة شغالة تسبيح طول السنة حتى في أسبوع الألام تغش من الرؤية وتحط المجد والكرامة والعزة والقوة وال- ليه ثوك تاتي جوم فالتسبيح بينقل لك شعور السماء الفرح اللي في السماء يتنقل لك طول الليل طيب في الليل وانت شغال سهران وبتسبح تلاقي انه في شعور بالتوبة يدخلك ليه الكنيسة عارفة ان استقبال العريس هو الحتة دي عشان تستقبل الملك الملك يحب جدا كل اللي جايين له جايين له شيك لابسين أبيض أبيض إزاي الحمد لله الحكاية سودة كحل يعني إنما الأبيض هنا مقصود به النقاوة النقاوة دي تيجي إزاي ما احنا متوسخين كده كده ما تدخل بقى في الصلاة عمال تحاسب نفسك يا رب سامحني على الكلام البطال اللي قلته يا رب شيل عني يا رب يا رب وانت بتتوب عمال تنضف تنضف تنضف فبتبقى نقي في حضور ربنا ده سبب وسر الصلوات الطويلة وسر كلمة كرياليسون اللي لازقة فينا كده لزق ليه أصل ده كله ده استعداد للملكوت هو الاستعداد ببساطة انت مستني الملك وبتستعد للقائه العباء لما شرحوا مثل المدعوين تعرفين صاحب العرس عمل ايه في الاخر كان عشاء عرس ابن الملك لو تفتكروا راح قال لهم روحوا هاتوا لي من الحواري العشاء جاهز والمدعوين ما كانوش يستاهلوا فراحوا جابوا كل الناس الخيبانة وال... والفقيرة والغلابة والشحاتين والمرضى وبعدين كانوا يعملوا ايه ما الناس دي كلها لا مؤاخذة ريحتها مش حلوة وحافيين وجلاليب مقطعة ودول داخلين في حضور الملك فيجوا على الباب يحموهم ويلبسوهم ويشيكوهم ويدخلوهم فلما دخل الملك لقى واحد ها ليس عليه لباس العرس سأله سؤال واحد قال له يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس كيف تؤكد ان هو عارف ال system ال system ايه هما ما يقدروش يتشيكوا لوحدهم هما بينظفوهم على الباب هما بيتوبوا بيتعمدوا بيلبسوا لبس نظيف عشان يدخلوا يقعدوا قدام الملك فقال له انت دخلت منين ما انت لو دخلت من الباب يبقى معمودية ايمان توبة طب انت ما دخلتش ليه من الباب ده جاي نطت من الشباك طب ما انت لسه جلابيتك مقطعة مش معقولة تقعد قدامي كده اطرحوه طبعا الواحد يقول الله ما هو زيه زي, زي بقية الشحاتين كلهم لا هو صحيح شحات زيه زيهم إنما هم دخلوا من الباب الباب بتاعنا هو التوبة طول ما أنت بتتوب أنت مستعد للملكوت أول ما تفقد مشاعر التوبة أنت بتفقد استعدادك للملكوت عشان كده تلاحظوا آخر كلمة يقولها الشماس قبل ما نتناول على طول صلوا من أجل التناول باستحقاق صلوا يا رب ارحم يعني اللي مش عارف يعني التوبة دي يعملوها ازاي الاستحقاق ده يجي ازاي قول بس يا رب ارحم هي دي هي دي الكلمة السر اللي تخليك مستعد للقاء العريس واحد يقول التسبيحة جو فرح والتوبة حزن ايه اللي يلمهم على بعض الحقيقة اللي منكم بيصلي القداس بعمق هيلاحظ انه جوه القداس انت حزين وفرحان ازاي معرفش ازاي يجتمع مشاعر حزن مقدس وفرح مقدس هو ده سر عمل الروح القدس لان الحزن هنا روحي والفرح هنا روحي بمعنى اللي بيحرك حزن التوبة الروح القدس واللي بيملاك بفرح الخلاص والتوبة برضه الروح القدس فما تلاقيش تعارض في الدنيا طبعا ده ده extreme وده extreme تاني انما جوه الملكوت بتاعنا تلاقي ممكن انت خجلان وندمان وتائب انما جواك فرح لا يعبر عنه طوبى للحزانة الان لانهم يتعزون تلاقي نفسك مبسوط حتى لو انت بتتوب وحزين كل ده اسمه استعداد الملكوت عشان كده كل ما بتيجي بدري القداس او كل ما تكون سهران للقداس وحاسس بفكرة الضلمة اللي جواك وداخل على القداس بتحس ان في حاجة نورت مش بره هي نورت جوه انت لما بتتناول بتحس انه عمل on جواك كنت off لكن دلوقتي بتبقى on لما المسيح بيبقى جواك شفنا زفة الملك والاستعداد للملكوت نشوف جوه القداس حضور الملك المسيح له المجد هو الحمل عشان كده دايما نسميه الحمل لأن ده اللقب اللي اداهوله يوحنا المعمدان لما شافه قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العمل فاحنا بنحب نسميه الحمل ليه لأنه مذبوح من أجلنا ولأننا مش بس هن يعني هنقدمه ذبيحة ده احنا هناكله أكل كأننا بنراجع الطقس الكتابي أنه كان يندبح ويتاكل علامة العهد بينهم وبين ربنا ففي حضور الحمل تلاقي أبونا بعد ما ياخد الحمل يختاروا يختاروا طبعا بلا عيب وعلى فكرة في طقس لطيف أنه لازم يجيبوا الحمل عدد فردي عشان أبونا لما يطلع حمل منهم بلا عيب الباقي كله يبقى مجوز يعني زيه زي زي بعض كل الباقي خطاه كل الباقي بشر عادي انما ده الحمل فريد فيبقى فردي فاهمين ازاي حمل فريد بلا عيب فيتحط العدد فردي عشان لما تسحب واحد يبقى الباقي شبه بعض يدخل ابونا كانه عاوز يعيشنا القصه كلها ازاي ملك المسيح علينا وازاي فتح الملكوت يوم ياخد شويه ميه ويعمده زي ما يوحنا المعمدان وبعدين يخبيه يخبيه ليه لأنه المسيح فضل مخفى لاهوته لأنه الناس مش عارفة أن ربنا بقى ماشي على الأرض الناس مش دريانة أنه المسيح وصل الدنيا وعشان كده تلاحظ يوحنا كان له تعبير جميل يقول أنا قد جئت لكي يظهر لإسرائيل أنا لم أكن أعرفه ولكن الروح الذي قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه هو الذي يعمد بالروح القدس فقعد يقول أنا لم أكن أعرفه لأن المسيح كان موجود بس مختفي فتلاقوا أبونا غطاه وهو متغطي كده مختفي في مجده يظهره للناس ويقول مجدا وإكراما عشان ما نصدقش عينينا الضعيفة الجسدية اللي بتقول الله ما دي قربانة من الأرابني وملفوفة لا لا لا هو في حاجة جوه في سر هو مختفي هو حاضر وسطينا ومعانا بس مخفى زي ما كان ماشي وسط الناس محدش دريان ان ده ربنا له كل المجد ماشي على الارض وتلاحظ بعد كده انه ابونا بيرشم على الحمل بالرسومات باسم الاب والابن والروح القدس وبعدين يسكن الحمل في الصينية يحط المسيح في مزوده او في قبره وبعدين دمه يحطه في الكاس عشان يبتدي القداس في الوقت ده كله تلاحظ انه في ايقونات محاصره الهيكل ليه اصله في تعبير اتقال على المسيح له المجد ياتي في مجده مع ملائكته وقديسيه فاحنا ما عندناش مسيح جاي لوحده كده ده ملك يا ناس ملك ما يجيش كده لوحده ابدا فعشان كده دايما عندنا احساس طفولي بسيط ان منين ما يكون المسيح احنا حاصرنا ملائكه وقديسين وده الكنيسه تلاحظوا انها مرصعه ايقونات الباب الملوكي في النص جواه المسيح على عرشه تاخدوا بالكم حضن الاب العذراء على يمينه صاحبه على شماله يوحنا المعمدان ومترصعه ملائكه وقديسين عشان لو سرحت وبصيت حواليك تختشي وتنتبه في ملك موجود لأن المنظر العام يحسسك ويفوقك لا ده أنا قدام الملك لو أنت مش واخد بالك الجزء ده كله بينتهي بالتحليل التحليل فكرته ببساطة إيه بعد ما نغطي على بالإبروسفارين على على المسبح كله بعد ما نصلي صلاة الشكر كأننا بندفن المسيح ونطلع كلنا الكاهن والشمامسة بره ونسجد كأننا عاوزين نقول له مين فينا يستاهل يقف قصادك انت ملك الملوك مين فينا يقدر يحضر اللحظة دي فابونا يدينا حل او تحليل عشان نستاهل نقرب ادي قيمة التحليل في اللحظة دي عشان لما يدخل ابونا والشمامسة بعد كده والشعب كله يجي يتناول يبقى الرابطة اتفكت خد الحل خد مفتاح السماء وفتح للناس دي كلها عشان تقرب من الملك المسيح يجي صوت الملك شفنا زفة الملك وشفنا استعداد للملك أو للملك أو الملكوت حضور الملك يجي صوت الملك طبعا الملك لازم يتكلم صوت الملك يعني ايه ده بقى الانجيل بقى شريعة الملكوت كل مرة نحضر الملكوت ده لازم نسمع الشريعة نظام المملكة ايه فلازم الملك يتكلم الملك يتكلم دي الانجيل عشان كده تلاحظوا اول ما الانجيل يتقري جوه القداس تلاقي الدنيا ربكت لو تاخدوا بالكم حسب الطقس تلاقي شماس جري نور كل الكنيسه شماس تاني جاب الشوريه شماس تالت راح جاب شمعه ابونا مسك الشوريه وقعد يقول يا رب خلينا نستاهل نسمعك وبعدين الشماس يقول قفوا بخوف امام الله ايه ده كل الاستعدادات دي الملك هيتكلم يبقى احنا جوه الملكوت بنسمع صوته بيكلمنا فقراية الإنجيل جوه القداس هي صوت الملك داخل المملكة فالكل بيبقى واقف وخاشع ومنتبه لأن ده الملك المسيح هو اللي بيتكلم مش بس الملك هو الحقيقة روح الملك ملت الأنبياء والرسل فتلاحظوا أنه نسبق لصوت الملك بأصوات الأنبياء والرسل يجي داود النبي ألف سنة قبل المسيح يتكلم بس شوفوا التعبير اللي استخدمه معلمنا بطرس روح المسيح الذي فيهم الناس دي ما كانتش بتتكلم من دماغها من عنديتها الناس دي كانت بتتكلم بروح المسيح نفسه فهو صوت للملك برضه بس صوت الملك من خلال داود صوت الملك من خلال بولس صوت الملك من خلال بطرس في الآخر صوت الملك المسيح فاهمين التصاعد ماشي ازاي ان احنا بنسمع صوت الملك على فم بولس وبطرس ويوحنا ولوقا في اعمال الرسل وداود النبي يجهزنا وبعدين قفوا بخوف امام الله عشان المسيح اللي هيتكلم بنفسه تيجي حته الاناجيل يبقى احنا جوه المملكة بنتمتع بحوار مع الملك الملك بيكلمنا نقوم في اللحظة دي عارفين نعمل ايه نرد عليه اللي دارس بقى طقس وفاهم في حاجة اسمها دايما مرد الانجيل مرد الانجيل ده ببساطة معناه ايه المسيح بيقول خبر بشارة خبر مفرح نقوم احنا كمان نرد عليه فمثلا في عيد الميلاد المسيح بيقول انا جيت افديكم فتلاقي الكنيسة بقت تتنطط هللويا هللويا يسوع المسيح ولد من ونقعد نهتف واخدين بالكم يوم القيامة يوم عيد القيامة مسيح قام للأموات يفدينا هللويا آخر مزاج بقى يبقى الكنيسة قربت ترقص من حام فرحتها المسيح بيعلن الخبر وكل الناس بتهتف في استقبال الخبر الكنيسة كلها أعياد ما عندناش يوم حزين أبدا حتى في الصوم الكبير على فكره عندنا فرح روحي ممتزج بحزن التوبة إنما ما عندناش نكد خالص النكد ده مش تبعنا فتلاحظوا ان دايما في مرض لما نلاقي القراءة اللي قالها المسيح الإنجيل اللي بيقوله ده الكلام اللي بيقوله النهاردة مثلا عيد حد من الشهداء تقوم الكنيسة تطبخ الطبخة تمام تخليه المسيح يقول لنا الحتة الخاصة بالاستعداد للاستشهاد فاحنا واحنا عمالين نسمع كلامه كده يجي في بالنا ايه يا بختك يا ماري جرجس عرفت تعمل الكلام ده تمام اهو يا بختك يا ماري جرجس ده اسمها مرد الانجيل تلاقوا في الايام العادية نرد على الانجيل بكلمة ايه طوباهم قديس هذا اليوم قاعد تقول له يا بختك يا فلان كل اللي بيقوله المسيح ده انت عشته عقبالنا احنا كمان يبقى واضح ان احنا في حوار جوه الملكوت مع الملك المسيح واحنا ابناء الملكوت وعندنا امثله حيه سبقت في ناس جايه تحضر معانا من السماء وفي ناس داخله زحلتنا من الارض انما احنا كلنا ما وراناش غير الملك المسيح اللي في النص اللي جايين من السماء احنا عمالين نبص لهم ونغير منهم يا بختكم ان انتوا وصلتوا وجايين المره دي تحضروا معانا من فوق مش من تحت يجي بعد كده بقى فكره حرس الملكوت طبعا المسيح لو المجد كملك ما يجيش فاضي ابدا يجي حواليه بقى ايه كتيبة من البودي جاردز بتوعه وال والحرس السماوي عشان كده تلاحظ في اشعياء 62 يقول على اسوارك يا اورشليم اقمت حراسا لا يسكتون كل الليل وكل النهار مين الحراس اللي على السور اللي ما بيسكتوش ابدا هم الجماعه اللي محاوطين الكنيسه دول الايقونات الملائكه والقديسين دول بيحضروا معانا كل قداس ودول بقى اللي ما بيسكتوش هو احنا بس ما بنسمعش يعني احنا لما بندخل قداس نسبح احنا دخلنا عليهم هم شغالين على طول يعني لما ابتدينا نقول اجيوس احنا دخلنا على اللي شغالين لما بقينا نقول الليلويا هم شغالين على طول كده فتلاحظوا انه الكنيسة فيها ملايكة فيها فيها لحن مثلا الهيت النيات واحنا بنقرا البولس مثلا والحاجات دي تلاقي قاعدين نقول ايه يا عدرا اشفعي فينا عشان يسامح يغفر خطايانا يا ملاك مخائيل قول له بس يسامحنا يا ماري جرجس ما خلاص كلهم موجودين فتلاقينا نعدي في اللحن على كل ربوات القديسين المجتمعين احنا مش بنتكلم مع هوا دول حاضرين ونطلب منهم يجهزونا ان احنا نبقى تبعهم فأهم طلبة ايه ينعم لنا بغفران خطايانا عشان بس ايه نقدر نقف معاكم على طول ولما تيجي اجيوز تلاقي الكنيسة برضه اتربكت لان اجيوز دي بقى ايه مه- مهيبة يعني فيها هيبة شديدة لان ده اللي بيقولوه الملائكة على طول فتلاقي اجيوز كل الناس وقفت و- والبخور اشتغل والكنيسة بقى بتشارك الملائكة لأن بعد كده هنقول أعطيت الذين على الأرض تسبيح السرافيم يعني شارك خلتنا نشاركهم في صوت الملكوت طبعا بقى العذراء دي أكتر واحدة بتاخد شغل ليه أمه بقى فاحنا عارفين قوة الدالة فتلاقونا إيه بننغشها طول القداس قولي له قولي له سيري ماريا بقى تلاقي ألحان خاصة بالعذراء مش عبادة للعذراء حاشا إنما هي الملك هي الملك وعارفين انها لما هتوشوشه خلاص ما بيقولش لا ابدا فاحنا ايه وعارفين انها طيبة فاحنا ما هنصدق فتلاقوا لازم الكنيسة تخاطب العذراء الملكة بحس روحي بسيط تلقائي من غير اي ثنائية ولا اي قلق ولا اي تفكير عقلاني هو كلام لربنا ولا كلام للعذراء ولا كلام للملائكة ما كله ملكوت في بعض يجي بعد كده قانون المملكة الملكوت ده له قانون له نظام فقبل ما تسمع كلمة قرب قرب تقدموا تقدموا قرب عشان ايه عشان تدخل بقى في حضن الآب عشان تلزق للمسيح تاكلوا أكل عشان تبقى من أولاد الملكوت تلاقي قبلها في كلمة مهمة ايه بالحقيقة نؤمن لازم الكل يقولها ليه من غير القانون ده انت مش عضو في المملكة لما كنتش تشارك في هذا القانون انت ما انتاش عضو في المملكة دي وعشان كده لو تفتكروا زمان كان الموعوظين اللي هم لسه تحت الإعداد يجوا عند الحتة دي يخرجوا ليه؟ لسه إيمانهم ما استواش لسه القانون ما مشيش عليهم مية في المية لسه ليهم أسئلة لسه ما لبسوش اللبس الأبيض بتاع المعمودية فيقول لهم اتفضلوا انتوا وعشان كده يلموا بقية الموجودين يقولوا طب انتوا الباقيين قربوا بقى عشان احنا داخلين على الغويط فقانون الإيمان هو قانون المملكة والناس كلها بتهتف وتلاحظوا ان ابونا ينطر المية كده بيرش ايه بيعمل ايده كده بيقول كل واحد فيكم مسؤول عن ايمانه انا بريء لو واحد فيكم مش مصدق القانون ده يبقى ما يقربش احسن خلي بالكم لو مش مصدق اطلع لكن لو هتقول معانا بالحقيقة نؤمن تبقى عندك استعداد تموت على الإيمان ده بكل ب- ب- بنود ال- القانون ده فتلاقي على فكرة كلمة بالحقيقة نؤمن بالحقيقة مش معناها بجد نؤمن لا لا بالحقيقة نؤمن يعني هذه هي الحقيقة التي نؤمن بها واحد بإله واحد الله الأب ضابط الروح وابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا والروح القدس المحي وقيامة الجسد ومعمودية واحدة وننتظر قيامة الأموات يعني كلمة الحقيقة الأولانية دي أننا وحدنا في الملكوت أدركنا الحقيقة اللي بره مش عارفين الحقيقة إنما إحنا جوه الملكوت قد أدركنا ما هي الحقيقة فبنبتدي قانون الإيمان بكلمة الحقيقة هي أو بالحقيقة نؤمن يجي بعد كده عمل الملك في المملكة احنا جوه الملكوت طب الملك بيعمل ايه بالظبط الملك مسؤول عن مملكته هو المسؤول طب احنا عندنا أزمة ومشكلة ملهاش حل اسمها الموت الموت دخل دنيتنا دخل عالمنا دخل أرضنا ومحدش طالع منه محدش معفى منه فالملك هو المسؤول عن إصلاح كل شيء فنبتدي نحكي قصة كيف دخل الملك عالمنا لينهي قضية الموت يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان بنقول له أنت اللي خلقت على غير فساد الموت دخل العالم بحسب إبليس هدمته بالعمل التاني بعد ما خلقتنا باظت الحكاية أنت دخلت تاني عالمنا عشان تهدم الموت اللي دخل جدتنا بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد وبعدين لقيت عندنا قلق ورعب وخوف من الموت وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات يبقى تلاحظوا أنه إن إحنا الكنيسة دايما تعرض عمل الملك أو بتفكره باللي عمله أو بتقول له أنت اللي عملت كده ودي فرحتنا دي راس مالنا انك انت ملكنا الفداء اللي خلقتنا وفادتنا وخلصتنا ورحت تحضر لنا السم فنقول له ايه كمل جميلك بقى ها بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك انت جيت تدينا السلام طب بس مش داخل لسه ما فيش سلام طب دخله بقى عشان كده تلاحظوا بقى في طقس هنا جميل ابونا هو مغطي المذبح لانه معتبر المسيح مدفون يبتدي في اللحظة دي يتهيأ أنه هيكشف عن المسيح وهيشيله على إيديه وهيعرضه على الناس كلها هو من الأول كان مستخبي مش كده من بدري وهو في الصينية مستخبي مخفى فيبتدي ياخد اللفافة اللي عاملة زي المثلث دي ويغمي بيها عينيه تلاقوا أبونا مسك اللفافة كده وكأنه مخبي وشه تشبها بالملائكة اللي ما يقدروش يبصوا على المسيح ليه؟ أصل المسيح هيقوم دلوقتي هيبان إنه وسطينا بجد وبعد كده الشماس يجري يقف الناحية التانية وبرضه يعمل كده يوطي راسه ويرفع الصليب ليه دي اللحظة المهيبة اللي هيعلن فيها قيامة المسيح وكان زمان الإبروسفرين ده يجلجل أول ما يحركوه تلاقي إيه أجراس كده وجلجلة عشان تبقى فرحة كبيرة إنه المسيح بقى باين قصاد عينينا ما بقاش متغطي ومستخبي بعد عمل الملكوت تيجي لغة الملكوت لغة الملكوت يعني إيه؟ مش قبطي ولا لاتيني ولا يوناني ولا عربي الملكوت له لغة واحدة هي المحبة فاكرين النص اللي كنا بنقراه بتاع مرقص لما قال له صحيح يا رب حبك وحب الناس هو اللي دخل السماء كلام اللي قاله الكاتب فقال له لست بعيدا عن ملكوت الله احنا كل اللي يشغلنا في القداس هي الحتة دي قبل ما نقرب لازم نطمن ان كلنا جوانا محبة بنتكلم لغة واحدة لأن لو ما عندناش محبة ما نقدرش نقرب ما نبقاش أعضاء في الملكوت فتلاقي الشماس يقول قبلوا بعضكم بعضا ليه؟ هي دي الحتة اللي تديك أهلية استحقاق إنك تقرب لأنك لو مش عارف تحب أخوك اللي أنت شايفه يبقى مش هتحب ربنا اللي أنت مش شايفه ولو أنت ما عرفتش تصالح أخوك مهما كان عامل فيك يبقى أنت مش هتقدر تبقى عضو في الملكوت اللي في الأبدية ما فيش غير الحب محبة لا تسقط أبدا الإيمان عندك إيمان كويس هيوصلك على باب الملكوت ويسيبك ما فيش إيمان في السماء ليه ما فيش إيمان في السماء لأنك هتشوف بعينك الإيمان إيقام بأمور لا ترى فخلاص الإيمان عملة غير مستخدمة في السماء الرجاء ياخدك طول الدنيا ويوصلك على باب الملكوت وبس يقولك مع السلام ليه ما ينظره الإنسان كيف يرجوه أيضا طول حياتك عايش بالرجاء مشتاق تدخل السماء كويس بس بعد ما دخلت مفيش رجاء امال ايه اللي هياخدك من النهاردة ويدخل بيك لغاية حضن الآب ويكمل معاك هي المحبة فبولس يقول الآن يثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة دي أعمدة المسيحية ولكن أعظمهن المحبة ليه؟ ليه المحبة أعظم؟ لأنها هتكمل على طول حتى في السماء هتكمل المحبة فدي لغة الملكوت فلو ما اتعلمتش اللغة دي هنا دي فعلا مالكش حل بقى مش هتدخل الملكوت لو ما عرفتش تحب كل الناس بقلب مفتوح مهما حصل يبقى انت مالكش مكان في السماء انما تعرف ايه لغة تعرف ايه الحان فاهم قد ايه كل ده مقدور عليه كل ده ممكن يعدي انما لو مش عارف تحب لا مالكش مكان في اللغة دي وتلاحظوا انه لاننا دايما حاسين ان المحبة مش كفاية فمش عارفين اللغة طول الوقت بنقول يا رب ارحم يا رب ارحم منها خليني اتعلم اللغة دي خليني احب اكتر احبك واحب الناس اكتر تلاحظوا كمان ان احنا واحنا بنكلم ربنا دايما نكلمه بلغة الجماعة يعني مثلا بشفاعة والدة الإله القديسة مريم يا رب ايه أنعم لنا مش ليا نسجد بنون الجماعة ليه جوه الكنيسة الفاصل بيني وبين اللي جنبي اتلغى احنا كلنا خلايا في جسد واحد كلنا لازم ندوب في بعض عشان نعمل كيان واحد للمسيح جسد واحد فلما كنتش تحق تصلي عشان اخوك وانت بتصلي تبقى انت مش جوه الملكوت ملكوت ما فيهوش افراد ملكوت كله اعضاء في فرق بين كلمة فرد فردي وبين عضو ما ينفعش يعيش لوحده ما ينفعش يشتغل من غير اخواته فتلاحظوا ان احنا كل رد فعلنا ردودنا على الملك المسيح ردود جماعية مع ان انت صاحب المشكلة وصاحب الانين وصاحب التجربة وصاحب الخطية انما بتقول ايه ارحمنا جناينا نان دي يعني نا نان يعني نحن ارحمنا يا الله مش ارحمني ارحمني دي ممكن تقولها في وقت تاني مش غلط انما جوه القداس انت مش ملغي كشخص فلان الفلاني دي تنساها عمل معروف جوه القداس مش معروف باسمك جوه القداس انت معروف بمكانك في جسد المسيح تيجي حاجة اسمها علامة الملكوت في القداس في علامة مصاحبة لينا كل ملكوت كل مملكة ليها علم ليها راية فعندنا علامة ماشية معانا من أول لحظة لآخر لحظة طول القداس صدقوني الطقس بتاعنا في كمية صلبان مهولة من غير ما تحس انت تسمع أجيوز ترشم الصليب تيجي تسجد ترشم الصليب أبونا يبارك على الخبز والخمر يرشم الصليب يبارك على تونة الشمامسة يرشم الصليب هو لابس صليب قدام وصليب ورا أه صليب محاصرنا في كل حتة لأن دي علامة الملكوت دي الرهية ده العلم وده لوحده يطرد الشياطين وده لوحده هو علامة النصرة الملكوت ده ملكوت انتصر على ملك الدنيا انتصر بإيه بعلامة الصليب فتلاحظوا أنه علامة الملكوت مصاحبانا طول القداس وحتى لما الكاهن كان يدور ويقول السلام هو ما لا يملكش سلام إنما الصليب في قوة السلام فيرشم الصليب على الناس طول ما بيقول السلام لجميعكم بقوة الصليب خلاص هيبقى عندنا سلام لأن الصليب يطرد الشيطان اللي بيضيع السلام تيجي حاجة كمان الملكوت الداخلي يعني إيه بقى وإحنا قدام المسيح بعد صلاة الصلح بتيجي إيه بتيجي أنت قدام الملك إنما إحنا عاوزين نتعلم الملك ده بيكلموه إزاي مين اللي واخدين على الوقفة دي على طول الملائكة فتيجي حتة خاصة بالملائكة ليه الملائكة دول أعضاء الملكوت المزمنين فتيجي الحتة بتاعت أول ما نقول فلنشكر الرب نقول كلمة ملائكية مش كلمة أرضية غشناها من الرؤية كلمة مستحق وعادل دي مش تعبير بشري ده تعبير الملائكة في تمجيد ربنا اللي موجود في الرؤية فنبتدي نهتف مع الملائكة مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق بالحقيقة وعادل أنت هو ونبتدي نوصفه عشان كده تلاحظ على طول أبونا بعد كده يقول الذي يقف أمامه ألوف وربوات الملائكة رؤساء الملائكة ليه؟ أنت في الملكوت لضعف إيمانك مش واخد بالك إن حواليك ملائكة كتير والهتاف ده بتاعهم فأنت بتشاركهم التسبيح بالملائكة وينتهي الجزء ده الشاروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس ويجي الهتاف الثاني الملائكة يجي أجيوس بعد ما كل الشعب قال أجيوس زي ما الرؤية شرحت بالظبط الناس تقول أجيوس يرجعوا أقرب ناس للعرش يقولوا أجيوس يقوموا يردوا عليهم أجيوس شغالين كده فتلاقي أبونا الأول يرشم ناس يقول أجيوس طب يعني هو ربنا؟ لا لا هو بيقول له أنت هو قدوس قدسني بعدين أجيوس على الشمامسة وبالمرة لو ملايكة موجودين طبعا هو أبونا يباركهم فيقول قدسهم بعدين يتدور للشعب كله ويقول أجيوس التالتة يعني إيه قدس شعبك في صفانيا واحد يقول إيه الرب أعد ذبيحة وقدس مدعويه لأن المدعوين لم يكونوا مستحقين عشان كده تلاحظ ان الشعب كله اول ما ابونا يتدور ويرشمه يوطي ليه؟ عشان بالتضاع ياخد القداسه من كلمه اجيوس دي فاللي بيحصل هنا ان احنا بيدخل فينا الملكوت الله القدوس يقدسنا لان احنا ما عندناش قداسه طبيعيه احنا مش وش كده يعني انما القداسه اللي جوه ربنا تحوم حوالينا تملانا وتغيرنا بعدين يحكي الحكايه هو انت جيت وصلت لنا ازاي دخلت القداسة اللي عندك جوانا واحنا شوية تراب فاسد ازاي فيحكي من الاول احنا اتخلقنا وتشوهنا بالخطية ورجعت تاني تجسد وتأنس ويحكم وبعدين قبر وقام من الأموات وصعد للسموات وأيضا يأتي في مجده ونحكي الحكاية تاني عشان نقول هي كيف نصير قديسين ازاي الملكوت يدخل فينا ملكوت ده في السماء الله ملك قدوس واحنا على الأرض تراب وحشي يقوم الملك يجيب القداسة ويجي لنا ويدخل بالقداسة فينا بروحه القدوس عشان كده نقول كلمة جميلة قوي صيرنا أطهارا بروحه القدوس من غير ما يدخل فينا كده مفيش ملكوت جوانا ولا احنا تبع الملكوت بعد كده يجي سر الملكوت ايه سر الملكوت احنا سر الملكوت هو سر التجسد الله ظهر في الجسد ده اغلى سر عندنا ربنا له كل المجد صار إنسانا من أجلنا عشان يفدينا طيب الواحد يجي في باله يقول إيه يا بختهم التلاميذ اللي حضروا الحكاية دي يا بخت الجيل الأولاني اللي لمسوا المسيح بإيديهم وعشروه وسمعوه لا لا لا الكلام ده بقى ما تقولوش في الملكوت في الكنيسة انت جوه الكنيسة هتحضر مع التلاميذ وهتعيش معهم لحظة بلحظة وهتلمس وهتاكل مش بس هتلمس فبعد ما شرح لنا ان ازاي المسيح جالنا قال بصوا وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى وابتدي يشاور ويحكي بقى او يعيش الاحداث هي هي عندنا هنا فكرة سرية جميلة جدا ما يحدث داخل القداس هو بالضبط اللحظات اللي عملها المسيح يوم خميس العهد من 2000 سنة هي هي ليه؟ لأن ربنا فوق الزمن فاللي عاوز يعمله مش بيعمله محدود بوقت أبدا وإلا كان لازم المسيح يتصلب في كل جيل عشان يفديهم المسيح فوق الزمن ففي اللحظات دي أبونا ده مش أبونا عشان كده على فكرة بيسلق إيديه على الشورية عشان يغير إيديه ياخد إيدين تانية إيدين المسيح لأن اللي هيشتغل دلوقتي اللي هيعمل السر مش أبونا وعشان كده ما تسألش مين اللي بيصلي مش مهم خالص مين اللي بيصلي اللي بيصلي ده المسيح لأن الوحيد اللي يقدر يعمل المعجزة دي أن القربانة تبقى جسده هو الذي يملك جسده محدش في الدنيا يملكه غيره فتلاقي أبونا مشى إيديه كده على الشورية كأنه بيقول أنا هختفي في البخار ده في البخور ده عشان يظهر المسيح وبعدين يعيش أخذ خبزا على يدي الطاهرتين اللتين طبعا ما كانتش نقيتين محييتين دي كانت ايدين ابونا التعبان انما دلوقتي لا طاهرتين المحييتين مش ايدين ابونا بقى وشكر وبارك وكس وهكذا ويمشي السيناريو الجميل بتاع التقديس بنسميه التقديس كل ده اسمه سر الملكوت ليه سر هنا نفهم ان الملكوت السري ده مش معناه بنوشوش بعض معناه في حاجة بتحصل فعلا في الحقيقة انما احنا مش شايفينها لكن في سر في حاجة حقيقية بتحصل ايه اللي بيحصل القربانة دي بتبقى حت جسد المسيح وانت وانا الخطاة بنبقى قديسين ده بيحصل جوه القداس ده سر الحياة الأبدية سر الملكوت عشان كده الكاهن يصرخ ويقول يعطى ها لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول تبقى بقى عاوز تزيح أبونا وتاكل لأنه بس هو ده اللي احنا مستنيينه مغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه وتيجي حتة اصنعوا هذا لذكري يعني خليكوا بيني وبينكم العهد ده لغاية ما اجي لغاية ما اجي هتعمل أنا موجود وسطيكم في السر ده أنا هملاكم من خلال السر ده أنا هفضل حصنكم ومحاوطكم من خلال السر ده فاصنعوا هذا لذكري مش معناه أبدا تفتكر المسيح عمل ايه احنا بتوع نفتكر تفتكر دايما الواحد يقولها تتقال على ناس ماتت وخلصت تعيش وتفتكر لأن الشخص يا عيني مات تقدر تقول على المسيح يا عيني مات انت مش فاهم حاجة المسيح مات وقام وحي إلى أبد الدهور فأنت بتحضر موته وقيامته في كل قداس فهنا الذكرى عينية ذكرى حية المسيح اللي قدامنا هو نفسه اللي كان على الصليب هو نفسه اللي أمر القبر هو نفسه اللي صعد للسماء هو نفسه اللي جاي في المجيء التاني هو هو فاحنا ما عندناش ذكرى بالعقل ذكريات لا الذكريات دي تجوز على ناس محدودة طواها الزمان إنما مسيحنا فوق الزمن فما عندناش ذكريات عندنا حضور فكلمة ذكرى دي وفي اليوناني واضحة قوي أنا منسيزي غير العربي خالص معناها إنك بتعيش الحدث نفسه بكل قوته بعد سر الملكوت تيجي رهبة الملكوت رهبة الملكوت يعني إيه؟ الواحد ابتدى يكتشف ان المسيح الملك خالق الكل ضابط الكل اله الكل بقى قدامنا فعلا بقى جسده ودمه بقى حاضر معنا فالشماس يصرخ لئلا يكون الناس مش مستوعبه فيقول المره دي ايه اسجدوا ها لله هنا المره دي الله اصبح منظور ايوه لان التجسد خلى المسيح يتشاف فاحنا دلوقتي قدام مسيح حي قدام مسيح بجد الله مالي كل مكان بس دلوقتي هو على المسبح فتلاقي كله يسجد كاهن وشمامسة وشعب كله يترمي على الأرض أنا ما انساش زمان وأنا طفل صغير صليت مع كاهن عجوز في بره مصر جه في اللحظة دي أنا طبعا عيل صغير بتحرك في المسبح وبتاع شخط فيه قال لي اسجد يا ابني أنا اتخضيت من ساعتها وأنا بتخض في اللحظة دي كل مرة أصلها فعلا لحظة مهمة جدا ليه؟ بتهيئك المسيح على المسبح انت كان نفسك تبقى نازفة الدم انت اكتر من نازفة الدم انت مش هتلمس هود بثوبه هتلمسه ذاته ومش هتلمسه هتاكله كان نفسك تقعد قاعدة حلوة زي يوحنا وبطرس اديك قاعد والمسيح معاك كان نفسك تشيله زي الانبا بشوي هتشيله وهتاكله انت بتحسد القديسين على العز اللي شافوه ده انت دلوقتي في عز الملائكة مش طايلة لو انت فاهم سر الملكوت ورهبة الملكوت اسجدوا لله بخوف ورعدة يوم الكهن يقول في سره ايه ليحل روحك القدوس علينا خلي بالكم الحتة دي ما تسمعوهاش هو مش قادر يقول له يحل على القرابين بس هو هيقول له كده هيغير القرابين دي من قربان الجسد ومن أبركة الدم سر تحول حقيقي إنما المشكلة في أنا أنا ما ينفعش أحضر الكلام ده أنا إنسان خاطي ويل لي لأني هلكت أنا إنسان نجس الشفتين وساكن وسط الشعب نجس الشفتين اللي قالوا أشعية لما شاف المنظر ده فلازم الروح القدس يظبطني أنا الأول فالكاهن يصرخ في اتضاع وانكسار خلي روحك يحل علينا احنا الأول عشان يخلينا نقدر نحتمل عظمة اللحظة دي نتقدس عشان نبقى قدسات لقديسين فاهمين المعنى عشان بعد كده لما يقول القدسات للقديسين القديسين دول مش على ايقونات القديسين ده على حاضرين خلاص مين اللي هيتناول مش الايقونات اللي هيتناولوا احنا طب احنا وش قديسين ما احنا ما كناش قديسين انما مع السجود مع الرهبه مع التوبه مع الخشوع مع طلب الامتلاء بالروح القدس نصير قديسين يبقى القداس مصنع قديسين تدخله خاطي مهما كانت حالتك تطلع منه قديس مية في المية قديس بجد معترف بيك في السماء لأنك خدت القدسات المهم تكمل قديس هي دي المشكلة طب لو اتزحلقت ورجعت خاطي معلش عندنا المصنع شغال تدخل تاني القداس يعملك قديس تاني وبعدين يصرخ الكاهن يقول ايه هذا الخبز يجعله جسدا ويسجد تاني وهذا الكاس دم كريم ويسجد تاني الشعب كله يقول نؤمن المسيح بقى قصادنا خلاص مفيش حاجة في الدنيا أجمل من اللحظة دي المسيح بقى قصادنا على المسبح ملكوت كله معانا احنا جوه الملكوت والملكوت فينا دلوقتي ويانا نعمل ايه بقى نطلب نطلب ايه ما احنا بقى خلاص بقينا تبعه وبروحه القدوس اللي فينا مش هنطلب بقى الطلبات اللي على هوانا الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق به هنطلب الطلبات اللي على هواه لأننا بقينا حتة منه روحه بقت فينا فالروح القدس ينطقنا دلوقتي المسيح نفسه في ايه عبر عنها في يوحنا 17 وقال أريد أن يكون الجميع واحدا كما أنا وأنت أيها الأب واحد تلاقي أول طلبة يطلبها الكاهن في اللحظة دي إيه اجعلنا مستحقين أن نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين يعني مش جسد واحد وروح واحد احنا بس مع بعض ده احنا هنبقى جسد واحد وروح واحد مع مين كمان مع كل اللي سبقونا واللي جايين ورانا الحاجات اللي فوق العقل دي ما هو مفيش زمن في الموضوع لا في زمن ولا في مكان ولا في حدود المسيح مسيح الكل فنبقى احنا وانتوا والشمامسة واللي في استراليا واللي في امريكا وماري جرجس وماري مرقس والقديسين اللي جايين بعدينا ب سنة كل دول يبقوا جسد واحد وروح واحد مش هو ده اللي هو عاوزه احنا بنطلبه بقى لكي نكون جسدا واهداف الملكوت ايه ربنا شهوة قلبه انه يخلي العالم ده كله جسم ليه العالم كله يبقى اعضاء في جسده فاحنا بنجيب الناس وندخلهم الباب نحميهم نلبسهم نظبطهم ندخلهم عشان يبقوا اعضاء في الجسد الواحد ده اللي نفسه المسيح نعمله مع كل البشر وبعدين اذكر يا رب اذكر بقى نفتح بقى ما صدقنا المسيح على المذبح هاتك يتضبط سلام الكنيسة والبطرك والأسقفة والكهنة والشمامسة والفقراء والمرضى والمعوقين والأرملة واليتيم والغريب والزروع والعجب مفيش مش هنلاقي لحظة أحلى من كده فنطلب كل اللي احنا عاوزينه والذين قدموا لك والذين قدمت عنه والذين قدمت بواسطتهم وملحقينه بالطلبات ما هو مفيش ما هو قدامنا خلاص تصور انت لما المسيح يجي لك في بيتك هتبقى مش ملحق عاوز تقول له كل حاجة بتيجي في بالك عاوز تطلبها ولأن المسيح قدامنا وبيسمع وقابل كل الطلبات وما عندوش مشاكل المسيح له المجد فيه حبايب ليه زي الحراس كده اللي فاتوا له أحباء له خاصة بيتحرك بيها فاحنا بننتبه بعد ما تلهينا في جمال المسيح اللي قصادنا انه طب ده امه الست اللي امه موجوده الست العذراء فنبتدي نقول له انت امرت ان احنا نتعلم منهم فندخل على المجمع ونقول التي ولدت وحتى هنا الكاهن يغنيها لو تاخدوا بالكم في المجمع متقال بذمه شويه كده آه يقولها بلحن بمزاج انه وبالاكثر القديسه المملوءه مجدا العذراء كل حين والده الاله إيه غنى ما اصل دي مش اي حد وكل الكنيسه فرحانه وما عندهاش اي قلق ان المسيح هيزعل هيزعل ازاي دي امه ملناش بركه الا هي وبعدين يدخل منها بقى على ماري مرقس على الاباء الرسل على حفله كبيره جدا كلهم حاضرين وحاضرين واحنا جوه الملكوت وهو قدامنا ومعانا ولما نملى المذبح كده مجمع وقديسين او هو مليان بس احنا بنكتشفهم نقول عليهم الذين كملوا في الإيمان يعني بس الفرق بيننا وبينهم في اللحظة دي إيه هم كملوها على خير إحنا لسه بس إنما إحنا وهم إيمان واحد قانون إيمان واحد أعضاء في جسد واحد بس هم الفرق بس هم كملوا على خير إحنا ربنا يكملها لنا على خير فبنقول الذين كملوا أو تكملوا في الإيمان طبعا قاعدين نقول بقى ايش بقى غريغوريوس وثيودوسيوس واسماء كتير قوي وطبعا احنا عمالين ايه عمالين نغير لانه يا بختهم دول بقى ايه لازقين له منين ما بيروح بيتحركوا معاه دول ما حياتهم فيه فطبعا يبقى الواحد يقول له انت بقى اسم في المجمع فنهنئ من انضاف الى المجمع في هذا الوقت اللي هم الترحيم قال الناس تتصعب في اللحظه دي وزعلان على اللي مشوا مش فاهمين حاجة ده يا بختهم انضموا للمجمع هي معناها كده فلأن المجمع حلو قوي واللي انضموا له مبسوطين قوي نقوم احنا نصرخ بقى صرخة الغيرة اهدينا بقى إلى ملكوتك فاهمينها ماشية ازاي واهدينا إلى ملكوتك يعني امتى ندخل بقى امتى نبقى معاهم على طول امتى لما نحضر القداس نحضره من فوق مش من تحت اهدينا إلى ملكوتك ونقعد بقى نقول له عشان تتمجد في كل شيء كل حين في اسمه وهكذا آه طبعا في اللحظة دي بنبقى فرحانين قوي ومش عاوزين نطلع من القداس مفيش أحلى من المسيح وسطينا والملائكة والقديسين فاضل إيه تاني ما احنا في السماء اهو فنقول له وأيضا نشكر الله الذي جعلنا أهلا أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا لفوق يعني احنا مش مصدقين اللي احنا فيه بقى احنا قدام المسيح نرفع ايدينا ونكلمه عين عينا كده وبعدين ابونا بقى ينبهنا تاني ما احنا ايه حتى لو زغنا دقيقتين عن المسيح ما عندناش غيره فيقوم يرفع الجسد بقى يشيل المسيح يشيله بكرامه كده ويقول الجسد المقدس تلاقي كل الناس وقعت على الارض ويقولوا نسجد لجسدك المقدس ويقوم يمس يلمس الكاس يلمس الدم يحط صباعه مطرح ما توما دخل صباع جوه الكاس والدم الكريم تلاقي كل الناس نقول نسجد لدمك الكريم وبعدين يبتدي يقسم المسيح ليه يقسمه عشان المسيح يبقى ملك كل واحد فينا فتيجي القسمة يبتدي يقسم حتة بحتة وهو مش يعني صوابعه خيناها لأنه ده بيلمس المسيح وبيقطعه حتت عشان يبقى ملك لكل واحد فينا يبقى الملكوت جوانا فعلا وهو بيقسمه بيشهد ان هو ده المسيح الحقيقي فيحكي الحكاية تاني المسيح ده وغالبا القسمة دايما فيها قصة الخلاص تاني أو شهادة للمسيح نفسه وبعدين بعد ما عمل القسمة تيجي بقى اللحظات النهاية كله بقى عاوز يجري ياكل بقى عايزين ياخدوا المسيح بسرعة فأبونا يقول إيه أراجع معاكم تاني محدش يقرب إلا اللي بيعترف اعتراف حسن الاعتراف يعني إيه إيمان مستقيم توبة فالحتة الأخيرة اسمها الاعتراف الأخير أبونا يتوب عشان يشجع كل الشعب يتوب يقول له مش عشاني أنا وحش تحرمهم سامحني وسامحهم حللني وحللهم اهديني واهديهم اقبلنا بقى كلنا ودخلنا وهو بيعمل كده يرفع بقى الذبيحة ويعلن الإيمان الأخير أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذ ابنك الوحيد الجسد اللي أنا شايله هو اللي نزل من بطن العذر هو اللي اتعلق على الصليب هو اللي أمن الموت هو اللي صعد في السماء هو اللي جاي على السحاب هو اللي في إيدي دلوقتي يقول واعترف إلى النفس الأخير أروح فيها هذا هو الجسد المحي ويحكي القصة تاني والشماس يأكد يقول أمين أمين أؤمن أؤمن أنه اللي قاله الراجل ده صح هذا هو بالحقيقة أمين هو بيشاور على الذبيحة صح كل اللي قاله صح احنا كلنا تلاقي كل الشعب بيقول بنفس الحس كانوا زمان يبدو الاعتراف الأخير كان كل الشعب يقوله على الأقل سرا ساعات ناول ناس عواجيز قوي وفاجأ بالذات اللي جايين من الصعيد القرى ألاقي الست العجوزة اللي هي 90 سنة تسمع معايا الحتة دي بالكلمة أؤمن أؤمن وتقولها بصوت عال الظهر ده الطقس القديم إن كل الناس بتقول الحتة دي ليه لأن هو ده اللي هيخليها تناول الإيمان ده اللي يديها الجسد الحقيقي قدام الحقيقي وعشان كده أول ما يفتح بقه يقول أؤمن الأول بعد كده وإحنا بقى بنتناول يجي تسبيح الملكوت تسبيح الملكوت يعني إيه يعني الله الملك غير المحدود صار في جميع قديسيه فنصرخ بفرحة ونقول إيه سبحوا الله ها في جميع قديسيه مين القديسين حضراتكم لأن الله سكن فيكم فبقى الملكوت جواكم فنحن نسبح الله في كل شيء وبالأخص في جميع قدسيه لأنه ارتضى أن يسكن فينا لأنه دخل بملكوته جوه قلوبنا فنقعد نغني ونسبح سبحوا الله في جميع قدسيه ونختمها ونقول كل نسمة فلتسبح اسم الرب يعني كل نبضة في الدنيا لازم تقول المجد ليك يا رب لإلهنا كل مجد وكرم الأبد آمين